تربية الأبناء تربية الأبناء تربية الأبناء تربية الأبناء رسالة فليحفظ كل أنجالا جالسهم ناقشهم واسمع من كل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين أما بعد أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم علشان خاطر حضراتكم استشارات تربوية استقبل فيها استشارات حضراتكم التربوية حول تربية الأبناء سواء كانوا أطفال أو مراهقين أو استشارات نفسية بشكل عام أدخل في الموضوع مباشرة وأجيب عن الدين الذي في عنقي عن استشارة سابقة واستقبل استشارات حضراتكم في هذه الحلقة كانت الاستشارة السابقة بتقول دي من أختنا أم علي الحقيقة احنا كنا بدأنا فيها وما كملناهاش آه الابن تسع سنين آه خلاصة المشكلة يعني مشكلة نقص الثقة بالنفس مشكلة نقص الثقة بالنفس لدى الأبناء وكيف يمكن أن نغرس الثقة بالنفس لدى الأبناء وكيف يمكن أن نقوي الثقة بالنفس لدى الأبناء الحقيقة كل مشكلة من المشكلات أفردت ليها حلقة كاملة تقدروا حضراتكم ترجعوا لموقع الرحمة على شبكة الإنترنت وترجعوا حضراتكم ترجعوا برضو لموقعي هتلاقوا الحلقات دي إن شاء الله موجودة كاملة بعنوان كيف نقوي الثقة بالنفس لدى أبنائنا لكن يعني خلاصة القول ابننا يعني بيعاني من بعض المشكلات الخجل وانه ما بيدافعش عن نفسه وانه بيخاف من بعض الاشياء وانه حاسس انه اقل من اقرانه وانه حاسس انه شكله وحش وهكذا فانا محتاج ابتداء اذا عرف السبب بطل العجب انا محتاج اعرف سبب نقص الثقة بالنفس عنده ايه لازم امسك ورقة وقلم كده واقعد اتحاور مع ابني علشان اصل الى عقله وعلشان يصل الى عقلي لازم نقعد نتحاور واعرف بمنتهى الدقة ايه سبب نقص الثقه بالنفس اللي موجود عنده هل هو حاسس ان شكله فيه نقص طوله عرضه تخين رفيع حاسس انه نحيف تخين سمين حاسس انه في مشكله في شكله نفسه هل في مشكلة جلدية مثلا هل في مشكلة عنده في الشعر هل في مشكلة في الأسنان في مشكلة في العينين في مشكلة في السمع في مشكلة في, في الشكل بشكل عام في البنية الجسدية وفي الشكل الخارجي بشكل عام هل في مشكلة في قدراته سواء العقلية أو مهاراته حاسس أن قدراته العقلية قليلة أو مهاراته حاسس أنها قليلة هل هو في مشكلة مثلا في نتائجه دراسيا في المدرسة هل المشكلة خاصة بمدرسين أو ناس بره دائما يحبطوه دائما ينقصوا من قدره هل المشكلة فينا إحنا كآباء وأمهات بن دايما نركز على سلبياته ونركز على نقاط الضعف عنده ودايما ننقده ودايما نحسنه انه اقل اخواته ودايما نقارنه مقارنه سلبيه بالاخرين هل المشكله فين انا محتاج ان انا اسمع وابصر وانصت بقلبي بكل حواسي مع ابني علشان اقعد معاه وعلشان اتكلم معاه ربما يعني احيانا الابن ما يقدرش يقول لك كاب وام انك انت السبب بشكل مباشر لانك انت دايما تحطمني ودايما شايفني وحش ودايما يعني انا بشوف نفسي من خلالك مش انت الاب والام وانت بالنسبه لي كل حاجه اللي انا اتولدت وما شفتش غيرك وانت رمز القوه في حياتي تعرف كل حاجه واعلم الناس ويعني اقوى الناس وانت اللي علمتني كل حاجه فاللي انت هتقوله لي انا اكيد هيكون صح عني فلو قلت عني اشياء ايجابيه هتكون دي عندي بالفعل انك انت الاب انت اللي عارف كل حاجه وانت الام اللي عارفه عني كل حاجه فلو قلت اشياء ايجابيه حتما هتبقى فيا ولو قلت اشياء سلبيه حتما هتبقى فيا ما انت بتحبيني مش معقوله بتحبيني وهتقولي عني كلام وحش ما بالك باللي بيكرهوني ده انت بتحبيني وانت يا بابا بتحبني وبتقولي عنك عني كلام وحش فحتما ان انا كده فانا بشوف نفسي من خلالكم ولذلك الاطفال مرآة المجتمع ومرآة البيت يعني علشان كده عايز تشوف ابنك شايف نفسه ازاي روح حضرتك اقف قدام المراية كأب وأم وفكر كده انت شايف ابنك ازاي هتلاقي الرؤية دي وصلت لابنك اوتوماتيك على طول هي في عقله دلوقتي انت شايفه قليل في كذا هو شايف نفسه قليل في كذا على طول عايز تشوف حالة ابنك النفسية هات ورقة وقلم كده وخليه يرسم يرسم الأسرة كلها الاب والام والاخوات وشوفوا موقعه فين من الاعراب شوفوا واقف فين واقف جنب الاسره شوفوا ماسك في ايدك انت ماسكه ولا انت بعده بعيد شايف هو قريب منك قوي ولا واقف بعيد في الصوره ومنزوي ومنطوي ومكتئب وخايف وبعيد جدا مش قادر يتفاعل شوف هو رسمك ازاي ورسم شايفك انت حاجه ضخمه جدا مال الورقه ولا شايفك انت صغير شايفك قوي ولا شايفك ضعيف شايفك اسد مفترس ولا شايفك يعني وديع وحليم معاه علشان كده محتاج تشوفه من جوه خليه يطلع جوه اسقاط ده على الورق علشان تشوفه هو شايف نفسه ازاي وشايفك ازاي المهم ان انا محتاج حضرتك بعد ما تعرف الاسباب وتعرف هل المشكله في جسمه ولا في شكله ولا في قدراته ولا في ذكائه ولا في مهاراته ولا المشكله جايه من المدرسه ولا جايه من بره ولا اخواته دايما يعني إيه ينقضوه ويقارنوه ولا المشكله في حضراتكم كاباء وابناء انتم اللي وقعتوا ثقته بنفسه بعد ما تعرف المشكله ابدا اكتب كده الاسباب مرتبه واقواها الى اقلها وابدا عامل المشكله واحده واحده وابدا حلها طيب ركزت انا على السلبيات هتوقف فورا عن ان انا اركز على سلبياته بالعكس ده انا محتاج اركز على الايجابيات في الحاله دي بقى محتاج اركز على صفاته كلها الايجابيه واكتبها ذكي وسيم ممتاز عبقري رائع طيب وديع صادق امين وهكذا انا محتاج حضرتك ترجع برضو لحلقه موسوعه الانجازات على موقع قناه الرحمه وعلى موقعي الشخصي هتلاقي حلقه موسوعه الانجازات اول خطوات غرس الثقه بالنفس لدى الابناء بشكل عملي ازاي هنرسم القلبين ونوصل له الحب يحس انه محبوب ازاي هنكتب صفاته مش ايجابياته معنى كده انه هيقول ان انا عندي سلبيات لا ده انا عايزه يشوف ان عنده صفات انا اللي كاتبها يعني انا شايفه كده يعني انا اكتر حد اكون صادق وامين في رؤيتي ليه فهو يشوف نفسه من خلالي من خلال الورقه اللي مكتوبه على طول قدامه واللوحه الكبيره الكبيرة اللي أنا حاطط فيها الصفات دي فهو يتبرمج عقله الباطن عقله اللاواعي على هذه الصفات فهتفضل الصفات دي جواه واللي مش جواه بشكل قوي هتبدأ تقوى جواه لما أكتب له صادق هتبقى الصفة سمة الصدق وصفة الصدق جواه بشكل قوي لما أكتب إنه جريء فهتبقى الجرأة والشجاعة والإقدام دي سمة من سماته لما أجيب شهاداته كلها اللي هو ناجح فيها من اول كي جي 1 لغايه دلوقتي واصورها واعلقها له في لوحه الانجازات دي كلها فهيحس انه مبني يحس انه بيبني على تاريخ من النجاحات القويه وده يدفعه لمزيد من النجاح ولمزيد من الثقه بالنفس في قدراته كل ما اشوف درجاته انتقي افضل الشهادات لما هتجيب شهادات التقدير عنده كلها وتصورها وتصغرها وتحطها له بهذا الشكل لما تحط كل رسوماته وكل مهاراته وكل هواياته قدامه كل ده هيثق في نفسه يعني محتاج ان انا اتقبله وارفض اخطائه اتقبل ابني وارفض سلوكياته الخاطئه واعرفه ان انا اتقبلك انت ايا كان وضعك لكن انا ارفض سلوكياتك يعني طبعا حتما ما قارنوش خالص بالاخرين لان انا لما بقارنه بالاخرين بركز على اسوا ما فيه وعلى احسن ما فيهم وده طبعا بيضايقه جدا حتما الحب افضل وسيله للتربيه اقدر اوصل بيها لقلب ابني محتاج ان انا اسكن جوه قلب ابني فبالتالي حتى لو مش شايفني انا جواه فمش هيعمل حاجه غلط يعني طبعا بالحب نقدر نبني ال ال يعني النفسيات ونقدر نبني البيوت على صخور هشه لا تعبأ يعني بالعواصف وبالرياح ايا كان وضعها وبالحوار الحوار موصل جيد لتيار حراره الحب وبالحوار هقدر اوصل لابني والحوار معناه احترام للابن معناه تقدير للابن معناه غرس الثقه بشكل تلقائي للابن معناه ان انا يعني أقدر عقلك وأقدر أفكارك وهكذا معنى كده أن الحوار هيبدأ هو يطلع ببعض الأفكار اللي محتاج أن أنا أعدلها له عن نفسه محتاج ان انا اخليه يمارس هواياته وابدا اكتشف هواياته وابدا اكتشف نقاط القوه اللي عنده واكتبها له واخليه يعني يمارسها محتاج ان هو لما انا اثق فيه يثق في نفسه زي ما قلت لحضرتك في البدايه يعني محتاج ان انا اخليه ينجح في حاجه بسيطه جدا يحس بالانجاز فيحس بالنجاح والثقه في نفسه محتاج ان انا اذكر له نماذج كثيره من نماذج الناجحين على طول يا ريت نحكي قصص للابناء عن نماذج الناجحين سواء كانوا انبياء او يعني رسل او صالحين او ناس من الناجحين محتاج محتاج ان اخده معايا المسجد علشان يصلي في المسجد ويقترن ويبقى واقف جنب جماعه الاقران والناس علشان كله يحس ان هو ولد كبير ولد شاطر جدا وبالدمج يعني يحس بالثقه بالنفس محتاج انه لازم يمارس رياضه رياضه للدفاع عن النفس علشان يحس ان هو رائع محتاج ان انا ادربه على تحمل المسؤوليه وفي الاول وفي الاخر دايما اخليه يبقى عارف انه افضل مخلوق عند الله ربنا اللي خلقه وربنا ما خلقش حد وحش اكيد صفاته كلها حلوه بس كل ما هنالك انه زي الذهب عليه تراب مش قادر يشوف الذهب محتاج ان حضرتك كاب تنفض التراب علشان يظهر الذهب جوه ابنك وتبان ثقته بنفسه على حقيقتها فتقوى الثقه بالنفس عنده طيب اخد اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اهلا وسهلا استاذ هشام الله أهلاً وسهلا.
يحفظك يا دكتور ربنا يبارك فيك الله يكرمك يا أخي.
والله والله يا دكتور انا عندي سندس مجموعه آه، مجموعه حلويات مش هقول مشاكل عشان بس هي ممكن تكون سندس بتسمع دلوقتي اه عندي سندس أر- آه، اربع سنين وشهرين ف سندس تعبان شويه في ايه بقى يعني مثلا ممكن تكون آه، عناديه مثلا شويه في في حاجات اجي اقول لها على حاجه ممكن تيجي تيجي عكسيه مش عارف ليه اقول لها يا بنت ما تعمليش كده تقول لي لا مش عارف ايه اسمع الكلام انت وتقعد ايه اقول لها يا سندس آه، مش عارف ايه لا أم- ت- ت- تقلب تقلب وتيجي عكسيه معايا يعني مثلا دايما ورغم اللي بالعكس ولاد اخويا كلهم بيسمعوا كلامي قوي يعني مش عارف آه، عندهم حتى كام مش- سنه؟
عندها اربع سنين لا وشهرين لا ال- ال- اولاد اخوك عندهم كام سنه؟
لا ولاد اخويا يعتبر انا مربيهم من من صغرهم يعني الحمد لله كان بيسمعوا كلامي قوي قوي يعني الحمد لله لا كان هم دايماً- عندهم كام سنه دلوقتي؟
دلوقتي اه يعني دلوقتي اللي عنده سبعه اللي عنده ثمانيه اللي عنده 10 عنده 11 جميل كبار يع- يعني عدوا سته
ايه؟
عدوا ست سنين ده اللي انا عايز اسال عنه يعني اه عنده ست سنين اه عنده تمام ست سنين تمام بس بس سندس هي ما شاء الله اموره يعني وبتسمع الكلام بس في ايه في في حاجات معينه مثلا انما في عندها عندها مشكله بقى اللي هي ممكن بتدلعها قاعده قدام الكرتون حتى لو عايزه تنام آه، بت ممكن ممكن تقاوم مع النوم يا دكتور تقاوم كده يعني مش م- ع- يعني مثلا مش زي الاطفال كده ممكن في اي وقت تنام وهم نايمه لا ممكن تقاوم كده شويه عشان آه.
تتفرج على الكرتون ولو قفلت الكرتون تزعل مني لو قفلت مش أيوة.
عارف ايه آه، كده يعني فدي دي بعض ال- ال- الحاجات واكلها ضعيف جدا جدا جدا جدا جدا معايا و... و- ونومها دايما متاخر يعني بتنام متاخر كتير وتصحى طبعا متاخر والام طبعا سامعاني يا ريت تديها شويه آه، نصائح كده ليها وانت عمال تقول بكلمك انت وبتكلم الاب كانك بيكلمني انا وانا عمال سامعين لا انا عايزين عايزين كلمه للام برضه صحيح.
حضرتك عمال توجه كلام للاب جامد وعمال لا او انا لما بقول الاباء الاباء تعني الاباء والامهات يعني اه فلا اصل عمال تقول انت وانت وانت فايه حضرتك كده عايز برضه هي يعني ايه انت برضه اعملي كذا دورها برضه في البيت عايز دورها يبقى اقوى من ال- من الاب هي طبعا احنا شغلنا شغل ورادي وكده فطبعا اغلبيه الاوقات يبقى هم ال- الاطفال بيبقوا قاعدين مع الامهات اكتر يعني بس خد بال حضرتك برضو ح- ح- حضرتك بتشتغل شغل آه، ورديات ف- فحضرتك آه، دلوقتي ورد.
مالكش مواعيد منتظمه ايوه صحيح ما انت اللي آه.
كده مخلي الام سهرانه وبالتالي البنت قلدت الام يعني هي الام كتر خيرها مستنيه آه.
حضرتك لو انت عندك آه.
موعد يعني بتنام الساعه 10 وتصحى مثلا الساعه 5 مثلا فانت هتسيستم البيت على نظامك فهو انت ملخبط نظامهم طب انا طب انا رغم نظامهم طب هم يظبطوا ما لهمش دعوه بيا مش فأنا- هتزعل لو ناموا كل يوم الساعه 10 لا مش مش قوي لا مش ما اقصدش انا اتمنى ال- الاطفال ماشي انما ال... انا عايز بس الله يكرمك سندس سندس هي سامعه حضرتك هي بتحب كلمه الرحمه جدا فهي سامعه سامعه سامعه حضرتك سندس فيا ريت يعني ايه كل ما اقول لها لا هجيب قناه الرحمه تقول لي ماشي يعني لو كرتون لان الكرتون طبعا فيه حاجات مش عجباني زي القنوات اللي هي الثانيه الاجنبيه مثلا ولا حاجه فطبعا ب- لقيت لقيت فيلم قبل كده طبعا بيتكلم عن ال- ال- المسيح ومش عارف ايه اتضايقت جدا فانا ح- بحاول بقدر المستطاع ان انا اليومين دول ان انا ما اخليهاش اتفرج على كرتون خالص فيا ريت بس تمام.
يعني ايه نصيحه لل... لل- ان انا يعني ازاي ابعدها او يعني حاجه يعني حاجه مثلا مس- يعني مشابهه ليها احببها في ايه؟ يعني اخليها مثلا تحب ايه غير الكرتون يعني الله يكرمك تمام جزاك الله جزاك كل الله خير خير ربنا يبارك فيك يا دكتور الله يكرمك بارك الله فيك طيب يعني اولا آه، يعني قد يكون ال- ال- الموضوع يعني يدور حول ال- العناد والعناد اتكلمت فيه الحقيقه آه، كتير وفي برضه هتدخل على يعني موقع قناه الرحمه هتلاقي فيه حلقه عن يعني الطفل العنيد وهتلاقي فيه ترويض الطفل العنيد برضه يمكن من اسبوعين ثلاثه كنت بتكلم فيه ترويض الطفل ال- العنيد لانه لما حضرتك بتقول انه سن أربعة ونص فهي قمة العناد يعني من أر- أربعة وخمسة فأربعة ونص قمة العناد تقريبا زي سن 16 و17 في مرحلة المراهقة كده يعني سن الاستقلالية وسن التعبير عن الذات وسن يعني الطفل بيقول يعني أنا أهو فخدوا بالكم مني يعني فبيبقى كتير من سلوكيات الطفل بيبقى عايز يثبت ذاته وعايز يحس بنفسه وعايز يلفت الأنظار وعايز يحس انه ليه وجود و- وما شابه يعني خاصة لو ليه طفل يعني اخ آه، صغير عنه يعني فالاول يعني حضرتك انا انا شاكر ليك طبعا اتصالك وايجابيتك و... آه، وان حضرتك قلت انه سندس مجموعه حلويات وهي كذلك ان شاء الله شوف لما تشوفها كده هتشوف نفسها كده فيا ريت يكون اتفاق حضرتك والام على انه البنت آه، هذا الوصف ال- الجميل اللي حضرتك آه، قلته يعني آه، لكن فكره انها تعمل عكس اللي حضرتك قلته علشان اثبات الذات علشان تحس بوجودها لكن حذاري اللي البعض بيقع فيه ان احنا نقول العكس علشان الطفل يعمل اللي احنا عايزينه يعني فدي مشكله من مشكله خطيره جدا يعني ان انا اقول للطفل يعني ما تقعدش هنا علشان انا عارف انه لو قلت له ما تقعدش هنا هيقعد هنا بس انا عارف انا عايزه يقعد هنا فبقول له ما تقعدش هنا في لا ده كلام آه، طبعا آه، غلط يعني فارجو ان احنا يعني آه، هنحاول القدر المستطاع انه آه، نخليها ازاي تسمع ال- الكلام زي ما حضرتك آه، بتقول يعني انا عايز حضرتك تيجي تكتب 50 سلوك اللي انت تتمنى انهم يكونوا عند البنت يعني عايزها تكون ايه تسمع الكلام عايزها تكون تقفل ال ال- ال- ال- يعني ال- الكمبيوتر علشان تقوم تنام عايزها تنام بدري عايزها تصحى بدري عايزها لما تقول لها اطفي الت- ال- ال- التلفزيون تطفيه عايزها آه، لما تطلب منها حاجه آه، تجيبها لك آه، بسرعه طيب كل الكلام ده يعني دور كده على 50 حاجه عايزها تقعد تاكل اول ما تاكل عايزها تشرب اللبن عايزها آه، تيجي تقعد معاك آه، شويه آه، عايزها توطي صوتها عايزها تبطل العياط عايزها آه، يعني تيجي تقعد جنبك وانت بتحكي لها القصه يعني شوف جمع كده حوالي 50 حاجه حضرتك عايزهم يبقوا عندها تمام واكتب كل السلوكيات دي في ورقه واكتب عليها كده البنت الشطوره خلاص او البنت الاموره واكتب يعني اسم قريب من سندس اكتب 50 سلوك دول وحاول انك انت تقولهم للبنت لمده يعني 21 يوم كده او الام تقولها لهم تقولها قبل النوم يعني تعالي نحكي قصه البنت الشطوره تمام البنت المهذبه الجميله فالبنت دي طبعا 50 سلوك اللي حضرتك عايزهم هي هتتقمص شخصيه البنت دي وهتحاول تكون البنت دي اشمعنى ماما وبابا بيحبوا البنت دي قوي والبنت دي محبوبه في كل مكان وهنحكي القصه بتاعتها على ان البنت بقى نموذجيه وبنت مثاليه وبنت كذا فاوتوماتيك على طول البنت هتتقمص شخصيه البنت وهتحاول انها تعمل الكلام ده يبقى انا كده ارشدت بشكل غير مباشر لان الارشاد الغير المباشر يؤتي ثماره افضل من الارشاد المباشر الارشاد المباشر بيعمل مقاومه وبيعمل عناد وبيعمل رفض فبالتالي بشكل غير مباشر انا هوصلها عن طريق القصه وعن طريق الحدوته يوميا محتاج ان انا احكي قصه وقصه تكون لذيذه وده احد البدائل اللي انا هصرفها بيها عن التلفزيون عندي العاب بازل عندي العاب آه، آه، كلها زي مكعبات زي Connect Four زي العاب انا احاول ان انا اخترعها زي العاب ورقيه زي قصص هنحكيها مع بعض العاب حركيه هنلعب مع آه، بعض كل الالعاب دي انا عايز كل دي بدائل لانها في مرحله الحركه فانا عايز كلها العاب تكون آه، حركيه ليه ما نلعبش مع اولادنا الكراسي الموسيقيه ليه ما بنلعبش مع اولادنا البلالين مين يفرقع بالونت التاني ليه ما بنلعبش مع اولادنا مين يجري يسبق التاني ليه ما بنحاولش ان احنا نخبي التليفون مثلا في مكان في الشقه ونرن عليه وتحاول هي تعرف المكان آه، فين ليه ما بنلعبش مثلا حتى بلعبه الصابون ونحاول انها تركز على حاجه يعني آه، فقاعه كده من فقاعات الصابون لغايه لما تنزل على ال- الارض ليه ما نحاولش نجيب كرتونه بيض مثلا ونحاول نحط فيها يعني آه، زي خرز مثلا او آه، مكرونه صغيره ومكرونه كبيره وفاصوليا وبسله بهذا الشكل نحط كل صنف من كل حاجه داخل الكرتونه يعني فجوات الكرتونه خمسه بسته بتلاتين كرتونه البيضه الفارغه يعني ونحاول نحط الاول يعني آه، مكرونه صغيره ثم مكرونه كبيره ثم بسله مثلا ثم فاصوليا ثم يعني عقد من السبحه موجوده مثلا او آه، خرز متعدد الالوان والاحجام كل دي العاب هنلعبها مع الاولاد اولا هننمي الانتباه وهننمي التركيز وهننمي الذاكره وهننمي الذكاء وهنصرفها عن التلفزيون لان انا كده عن عندي بدائل يبقى في الحاله دي انا لو بلعب مثلا معاها مثلا مكعبات ولا هات المكعب الاحمر خد المكعب الاخضر هاتي لي المكعب الاصفر خد الكوبايه دخليها المطبخ هاتي المكعب ال- ال- ال- لونه برتقاني وبعدين دخلي ال- مش عارف ايه دي كذا هاتي لي الازازه بتاعه الميه خدي دخلي كذا يبقى انا دلوقتي بتع- بعودها على الطاعه وانا بلعب معاها انا بلعب معاها وبعلمها في نفس الوقت اهم حاجه انه لما يدخل للطفل التعليم من خلال اللعب هيحب التعليم لكن لما يدخل له من خلال الجبر والقهر طبعا حتما هيكره ال- الكلام ده يبقى كل دي بدائل يبقى في الحاله دي بمنتهى البساطه هتسمع كلامي وانا جاي من بره خلاص اه انا قلت لحضرتك جزئيه مهمه جدا الجهاز العصبي عند الاطفال حساس جدا الجهاز العصبي عند الانسان تماما يعني تخيل واحد بيسهر حتما هيبقى عصبي لكن الساعه البيولوجيه بتاعت الانسان لو اتظبطت ان احنا ننام الساعه 10 بالليل اضبطها على هذا الشكل يعني ونصحى مثلا 5 او 6 يعني يبقى بالنسبه للطفل في منتهى الروعه تحس انه هادي جدا و آه، لكن آه، العكس هتحس انه عصبي جدا وعنيد جدا وهيبقى متوتر جدا وهيعيط كتير ومش هيعرف ليه سبب من ال- الاسباب بالنسبه للاكل انا عايز حضرتك تك يعني آه، آه، آه، تعمل كرسي وليكن كرسي بلاستيك بيدي وتكتب عليه ال- ال- الطفله الضعيفه والام تحكي حكايات عن الطفله الضعيفه بحيث ان انا ابرمج عقلها يبقى الطفله الضعيفه خلاص بقت وصلت لها عن طريق القصص انها ما بتقدرش تجري وانها بتقع وان اصحابها بيضربوها وانها ما بتعرفش تذاكر وانها مخها وحش وانها مش هتعرف تروح الحضانه بشكل كويس وانها وانها وبعدين لما نيجي ناكل الطفله في وقتها يا اما هتاكل يا اما تقعد على الكرسي الطفله الضعيفه قدامها خيارين يا اما تيجي تاكل يا اما تقعد على كرسي الطفله الضعيفه هي طبعا مسبقا انا برمج عليها الباطن ان عندها وعقلها الواعي انه الطفله الضعيفه صفاتها كذا كذا والكرسي ده بتاع الطفله الضعيفه فاما انها تقعد هناك او تيجي هنا حتما هتيجي تقعد جنبك لكن برضه باللعب ما ينفعش ان انا اجبر الطفل على الاكل لان انا بوكله على القدر اللي انا عايزه لكن افضل شيء يعني انه هيبقى فيه سرفيس متعدد يعني ملون كده واحط بعض ال يعني الكميات البسيطه في الطبق ومقارنه بين الاطفال ومسابقه بيننا احنا وفي نفس الوقت يعني حاول مين يجري الاول ومين ياخد اللقمه الا الامهات البسيطه جدا بتعمله مع الاولاد وبتحبب الاولاد في الاكل ما ينفعش ان انا اتشغل عنها باي حاجه تانية فبالتالي هي نفسها بتكون طبعا مسدوده مش تقدر تاكل يعني محتاجين ان احنا نقعد جنبها ونحكي لها حكايات كتيره جدا عن اللبن وعن فوائده وعن السلطه وعن فوائدها والاناشيد والاغاني المعروفه برضه كل ده هيحبب البنت في الاكل وهتسمع كلامي في النهايه السلام عليكم الاخت امه الله
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور الحمد لله بخير يا اختي ارفع الصوت قليلا يا اختي حاضر بقول لك والله يا دكتور عندي ابن الكبير آه، عنده مشكله جامده في كتابه الواجب ده بيقعد ابن لمده اربع خمس ساعات يعني ما بننامش الا الساعه واحدة بالليل من كتابه الواجب هو عنده كام سنه يا اختي عنده تسع سنين تسع سنين اه ايوه فبرضه بقعد معاه يقعد يكتب الواجب يبص هنا ي- يتكلم مع اخوه مفيش تركيز خالص خالص حتى في حفظ القران مفيش أي تركيز خالص يعني ايه واحده صعبه ان هو يحفظها في اليوم
ايوه
ايوه يا دكتور آه، مع حضرتك اه نقص تركيز آه، آه، في كل حاجه ولا اكاديمين بس في الواجب بس يعني لا متهيألي في الواجب وفي حفظ القرآن إنما في ال- في الحساب ما شاء الله كويس وفي الإنجليزي يعني مفيش حفظ- ما يعرفش يحفظ كلمتين على بعضهم
ايوه ايوه عملت له اختبار ذكاء قبل كده لا والله ما عملتش يا دكتور
تمام عنده آه، انيميا او اي حاجه لا الحمد لله كويس عملت يعني اه كان عاملة اختبارات تحليل وكويس الحمد لله تمام التمام طب هو ترتيبه في وسط اخواته الكام هو الأول
وبعد كده الاولاد اللي بعديه آه، الثاني في أولى ابتدائي والثالث آه، لسه سنة ونص وبدأ وبدأ الوقت أخوه الصغير الوسطاني يتعلم منه كان ما شاء الله التاني يجي من الحضانة يكتب واجبه على طول إنما لما لقى أخوه بيعمل كده ما يقعد لغاية بالليل يكتب الواجب يعني قعد أتحايل عليهم يلا يا حبيبي نعمل الواجب وأقعد معاهم مفيش فايدة خالص لازم الساعة بعد العشاء الواجب يتكتب طب هو تعليم عام ولا ازهري يلا أزهري ازهري أيوة
هو دلوقتي في سنه ثالثه صار سنة تالتة ثالثه طيب هرد على حضرتك ان شاء الله خلاص شكرا
طيب مشكلة نقص التركيز بالنسبة للأولاد ودي المشكلة آه، يعني ال- ال- الرئيسية الحقيقة اللي أنا بسمعها يوميا بالنسبة للأولاد يعني هنبص على المشكلة من جميع جوانبها ربما يكون هناك مشكلات جسدية بالنسبة للولد أحيانا يبقى البعض عنده آه، أنيميا في نقص في نسبة الهيموجلوبين في الدم محتاج إن أنا أعمل تحليل علشان أشوف النسبة كام وعلشان أشوف هاخد حديد و- وإلى آخره وهشوف مسألة ال- الأكل كويسة ولا لأ آه، آه، رقم اتنين محتاج ان انا اعمل اختبار ذكاء علشان اشوف قدرات الولد اخبارها ايه هو دلوقتي في ازهر هل هو كان من البدايه ينفع انه يدخل ازهر ده سؤال بكرره كل مره محتاج اختبار ذكاء يكون للاولاد قبل ما يدخلوا الحضانه وقبل ما يدخلوا نوع التعليم المعين علشان اعرف اشوف ينفع يدخل ازهر ولا ما ينفعش ده يوفقا لاختبار الذكاء في درجات معينه هتقول لي ينفع ولا ما ينفعش هل ذكائه دلوقتي في المتوسط فما فوق وعنده مشكله نقص تركيز ملهاش علاقه بنقص الذكاء ولا نقص الذكاء هو اللي جاب لي نقص تركيز واحنا بنخلط بين الامرين برضه ده يبان من اختبار ذكاء ده جزء مهم جدا هل هو عنده مثلا فرط حركه او نقص انتباه وده يبان باختبار فرط الحركه واختبار برضه لنقص ال- الانتباه فمحتاج برضه بشكل علمي كده نشوف ايه الموضوع بالاختبارات النفسيه سواء اختبار الذكاء او اختبار برضه فرط الحركه ونقص الانتباه محتاج اشوف يعني استدخال المعلومات داخل آه، المخ استراتيجيات تخزين المعلومات في الذاكره هل المشكله في الانتباه اصلا قبل ما تكون المشكله في التركيز هل الانتباه السمعي عنده فيه مشكله طبعا السمع هعتبر انه كويس عضويا واعتبر ان البصر عضويا كويس واعتبر انه يعني كل حواسه تمام بس انا بعتبر آه آه، محتاج بقى اشوف مدى الانتباه السمعي وم- يعني قوة الانتباه السمعي بالنسبة له ومدة الانتباه السمعي والتمييز الإدراكي أو الانتباه ال- ال- الانتقائي بمعنى ان هو ينتبه للمعلومه ما انتبهش لاي حاجه تانية ما عندوش تشتت في ال- الانتباه اولا اضمن انه ما عندوش فرط حركه وقاعد ثابت قاعد ثابت محتاج ان انا اشوف هل هو منتبه ولا غير منتبه منتبه سمعيا منتبه بصريا طيب التركيز برضو السمعي والبصري برضو هل هو يعني هو خلاص انتبه بس يقدر مده الانتباه ده التركيز بقى انه يطول مده الانتباه بالنسبه له مركز وفي نفس الوقت الذاكره اخبارها ايه انا استدخلت المعلومه كويس خزنها كويس استدخلتها من خلال الانتباه خزنها من خلال التركيز استدعيتها من خلال الذاكره آه، هقول لحضرتك آه، يعني ازاي ان احنا نرفع معدل التركيز ولكن بعد الفاصل
Full Oscar TV Shop اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الانسان بالام في المعدة او القولون العصبي او الجهاز الهضمي مما يؤثر على ادائه اليومي في عمله او في حياته اليومية الان وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي Git Free بخبرة اكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور اسامة حجازي وبعد طول انتظار Git Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض Git Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% Git Free لك ولأسرتك Git Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع Git Free اخترنا لك تاجك Git Free راحة بلا حدود حقا إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك Git Free Git Free Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل ترجو الجنان بغير قربى تخشى العذاب ولا تصلي تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد وظلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة العصر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية كنت آه، في حالة استشارات تربوية اليوم أجيب عن اتصال أختنا أمة الله كانت بتقول ابني تسع سنين كان يا دكتور آه، عنده مشكلة إنه في نقص تركيز وإنه هو بيكتب الواجب بيقعد فترة طويلة جدا لغاية الساعة واحدة بالليل وإنه هو في آه، أزهري وأخوه بدأ يتعلم منه يعني طيب يعني يعني الحقيقه انا كنت بقول لحضرتك المفترض ان احنا رقم واحد نتاكد انه ما فيش اي مشكلات عضويه عنده رقم اتنين اختبار الذكاء هيقول لي هل درجه ذكائه في المتوسط ولا فوق المتوسط ولا تحت المتوسط ولا في فئه بطيء تعلم ولا فين بالظبط كل يعني آه، فئه هتديني دلاله على حاجه ومن هنا ابدا آه، يعني اقول لحضرتك هل يستمر في ازهر ولا ما يستمرش في ازهر ده موضوع تاني آه، محتاج ان حضرتك تدير اليوم بالنسبه له بشكل كويس يعني بالنسبه للطفل هنا انا ممكن اديره احفظوا ال- ال- المعادله دي 8 8 4 4 احفظوها يعني ما قبل 10 سنين كده 8 او لغايه 12 سنه مفيش مشكله 8 8 4 4 يعني ايه 8 8 4 4 ده مش خطه الجهري الله يرحمه لا 8 نوم 8 نوم يعني لو نام من 10 ل 6 كده يبقى كام 8 تمام طب لو آه، راح المدرسه من 7 ل 3 يبقى كده كام 8 تمام ادي 8 8 كويس محتاج ان هو يرجع محتاج ان هو ينام له ساعه قدر المستطاع او ساعه ونص وبعدين نرجع تاني قلت الوقت الذهبي للمذاكره من 5 ل 10 4 4 يذاكر اربع ساعات بس اربع ساعات يعني ممكن حضرتك ابدا خمسه هنخلص مثلا على اقصاها 10 طب ده ده من 5 ل 10 خمس ساعات لا ما احنا عندنا كمان أربعة مذاكرة وأربعة ترفيه الترفيه ده يعني مش حاسبين آه، أوقات كثيرة في اليوم أغلبها ترفيه يعني يبقى 8 نوم 8 مدرسة 4 مذاكرة 4 ترفيه يا دكتور هو في وقت للترفيه أيوة طبعا ما هي الفكرة كده هو لما هاجي ألعب أنا معاها الأول أول ربع ساعة تعالى نلعب وبعدين تعالى نحل الواجب الله ده انا ربطت المذاكره باللعب يبقى المذاكره دي حاجه محبوبه مش حاجه مكروهه لان ماما اول ما تيجي نقول يلا يعني هنروح نلعب ثم هنجيب الحاجه ونقعد نذاكر فيا ريت نبدا كده نبدا باللعب ثم آه، نذاكر فنمشي على اسلوب 8 8 4 4 في المذاكره آه، معاه يعني طبعا الحقيقه محتاجين برضو اكلات للتركيز يعني محتاج معلقه عسل نحل الصبح كل يوم آه، طبعا لو خلطناها بسمسم مطحون او بحبه البركه المطحونه آه، محتاج انه يكون في آه، سبع تمرات بتزود الانتباه والتركيز طول اليوم سبحان الله يا سنه على الاقل ثلاث تمرات تمره واحده يوميا الصبح محتاج المنتجات الالبان كلها بتزود التركيز ال- الاسماك والاوميجا 3 كلها بتزود التركيز كل فيه يعني آه، فسفور يعني او الكالسيوم كله بيزود برضو التركيز محتاج انه شرب الميه كتير بيزود التركيز محتاج آه، يبقى المكسرات كلها زي عين الجمل واللوز والكاجو والسوداني يعني محتاج الولد وهو قاعد بيذاكر كده يا ريت يكون حتى سوداني يبقى محجوز جنبه لو ما قدرناش نجيب مثلا عين جمل ولا لوز ولا كاجو يبقى حتى آه، سوداني محطوط برضو قدامه اديله طاقة كل دي حاجات بتزود الطاقة بالنسبة ل- زي الفواكه الطازجة طبعا والخضروات الطازجة والخس والجزر والبطاطس كل الحاجات دي بتزود معايا الانتباه والتركيز بالنسبة للأولاد آه، اختصارا انا محتاج حضرتك ترجعي لحلقه كيف نحبب ابنائنا في المذاكره هتلاقيها ان شاء الله على موقع قناه الرحمه واحتمال تكون اضيفت لموقعي آه، محتاج الولد برضه ياخد تدريبات لتنميه الانتباه والتركيز السمعي، تنميه الانتباه والتركيز البصري، تدريبات لتنميه ال- الذاكره السمعيه والبصريه، وكنت عملت حلقه برضه بعنوان تنميه الانتباه والتركيز والذاكره، هتلاقوها برضه على الموقع موقع قناه الرحمه وموقعي ان شاء الله. اخد الاتصال السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يجازيك عن- عنا خير يا شيخ
تمام.
بقول لحضرتك آه، انا ابني عنده ثلاث سنين وسبع شهور استاذ محمد هستاذنك تعلي صوتك شويه.
هو حضرتك انا ابني يحيى عنده ثلاث سنين وسبع شهور اه آه، هو متقلب جدا آه، ممكن اقول له احفظ قران الاقيه بيحفظ هو عنده ثلاث كام سنه يا فندم؟ ثلاثه وسبعه؟
ثلاث سنين ثلاث سنين وسبع شهور ثلاث سنين وسبع شهور تمام ايوه يا فندم
تمام
آه، متقلب آه، لما اجي اقول له يلا نقرا قران يجي يقرأ- نقرا قران آه، نيجي نلعب آه، يجي يلعب بس دلوقتي لما يجي اللعب قصاد القران لا يفضل اللعب واخد بال حضرتك فانا أيوة.
مش عارف اعمل ايه معاه ايه ومتعلق بالكرتون جدا و... و... وعنده عنف في اللعب دايما عايز يلعب الأ- الالعاب العنيفه مش تمام عارف أعمل معاه دخلتوا دخلتوا حضانه ولا لسه؟
إيه. هو دخل حضانه وجات ظروف قعد 8 شهور لح... 8 شهور ما يروحش وعايز انا ارجعه الحضانه تاني هو رافض مش عايز يروح تاني
آه، دخل هو سنه كام؟
دخل وهو عنده سنتين وثمان شهور سنتين وثمان شهور ايوه ده دخل كان بشكل كويس رسمي جداً ولا وذكي دخل بشكل يعني حضانه عاديه ولا حضانه رسميه بتاعت KG 1 و KG 2 لا حضانه عاديه طيب وهو دخل بعد كده KG 1 ولا لسه ما راحش لا لسه ما راحش ان شاء الله على اخر السنه دي على اخر السنه دي ان شاء الله تمام تمام طيب هرد على حضرتك ان شاء الله ماشي فندم اتفضل
طيب اخد الاتصال تاني اخت ام انس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اخت الله يكرمك آه آه، عندي ابني عنده سنتين وأربع شهور آه وأنا دلوقتي حامل في الشهر الخامس، فهو بدأ يعني كان يعني من فترة كان بيرمي مثلا أي حاجة من البلكونة وبعدين بطل وبدأ يرجع للعادة دي تاني.
يرمي آه، اي ده- حاجه من البلكونه آه يعني أي لعبة ممكن يرميها من البلكونة، آه أي حاجة يمكن يرميها من البلكونة.
ايوه آه وبعدين كمان كنت عايزه اسال بقى آه ممكن اوديه حضانه مثلا قبل ما اولد ولا حاجه يعني عشان يتعود كده ولا آه، استنى شويه ولا ايه وعايزه اعوده على الحمام اعوده ازاي وبعدين في حاجه ممكن اكون قاعده بقى ومره واحده يروح نط عليا مثلا ممكن يعض او يضرب آه، كده هو يعني فانا مش عارفه اتصرف معاه ازاي في الضرب والعض ده
حضرتك عصبيه
آه، يعني لا مش يعني مش كتير يعني نادرا لما بتعرف اقول لما بوصل بس يا حبيبي بس بطل عض بطل ضرب فلما خلاص ما فيش فايده معاه فبتعصب عليه طيب أه بتضربيه
ما هو بقول لحضرتك نادرا بقى لما خلاص يعني مفيش فايده معاه طب مش عارفه انضبطه ازاي الضرب والعض دوت ب- يعني بكلمه بالراحه الاول طب بس يا انسى لو سمحت بقى كفايه كده دوت مفيش فايده معاه فممكن اقوم مثلا ضربه عشان يسكت وبعد كده يعيط واقوم ضاربني تاني طب حضرتك يعني موجوده معاك كام ساعه في اليوم يعني لو بصينا اليوم كده 24 ساعه آه، نشيل النوم والاكل والى اخره تعالى كده نقول خلاصه القول تقريبا بنقعد نلعب معاه كام ساعه في اليوم او قاعده معاه
هو انا تقريبا قاعده معاه طول اليوم لان يعني- يعني ساعه ما قلت ما بشتغلش يعني فهو انا قاعده معاه طول اليوم حضرتك كنت بتشتغلي او بتشتغلي آه، كنت بشتغل لحد ما ولدت اول ما ولدت فقعدت طيب ممتاز آه ال- العلاقه الزوجيه اخبارها ايه
اه الحمد لله كانت في, في البدايه يعني كان في مشاكل كتير او شويه يعني خلافات بس الحمد لله يعني الحمد لله دلوقتي يعني آه، بقت مستقره كويس الحمد لله والده بيعامله ازاي
آه، بيحاول يعني هو بيسمع كلام بابا جدا مم.
يعني مثلا يقول بس انا فصحش يعني مثلا نادرا مثلا لما ضربه مره او بتاع بس من ساعتها هو بيسمع كلام باباه وبي- يعني بي- بياخد مثلا هو نازل بياخده معاه او بيلعب معاه لما بيجي مثلا يقعد يلعب معاه الكوره وكده هو لا، فهو بيسمع كلامه في حد بيربي معاكم حماتك حماكي والدك والدتك
آه، لا وانا قاعده هنا آه، لا بعيد لوحدنا
يعني انتم من محافظه وقاعدين لما مثلا بنروح مثلا لما بنروح مثلا عند ماما او كده هوت يعني بيبقى يعني بيبقى فرحان ان احنا رحنا عند حد وبي- ويقعد يلعب ويجري كده هوت وساعات برضه ان هو مثلا آه، يضرب حد كبير لو زعق فيه يروح بيشخط يعني هو ما بيعرفش يتكلم قوي بس بيشخط يعني يقول يعني زي ما بيشخط كده شخط اطفال يعني عادي آه، بيشخط فيه يعني كده تمام عمرك كنت قاعده معاه وبتلعبي معاه ورمى حاجه من البلكونه لحظه كده حصل قبل كده لا هو لما بيجي في البلكونه بيكون واقف مثلا واقف في البلكونه وانا مثلا في المطبخ او بعمل حاجه فبطلع ابص في البلكونه فلقيته رامي حاجات تمام تمام طيب اجيب حضرتك ان شاء الله يا اخت ام انس يا ريت سن الحضانه المناسب حضرتك تقول لي ربنا يكرمك هقول لحضرتك دلوقتي ان شاء الله باذن الله في سؤال في سؤال اخونا يعني آه، اخونا الاستاذ محمد كان بيسال ابني آه، يحيى عنده ثلاث سنين وسبع آه، سنين ثلاث سنين وسبع شهور يعني يعني الحقيقه حضرتك بتقول ان هو متقلب وحق له ان يكون متقلبا مرحلته يعمل فيها ما بداله يا ريت نديها له ما هيطلب منه من مسؤوليات ومهام بعد كده يعني يا ريت نخليه يلعب لعيبه اولادكم ابناء سبع يا ريت من يعني لما نحس ان هو مش قادر يحفظ قران يا ريت ن- ن- نجنب دلوقتي نجنبه القران نجنب القران جانبا بالنسبه له يعني علشان ما نكرهوش في القران لغايه لما ان شاء الله واحده واحده كده لغايه لما نحببه في القران آه، لما اقول له يحفظ قران ممكن يبدا يحفظ وبعدين يلعب يعني آه، آه، يعني الحقيقه م- مش عايز اقول لحضرتك غريبه انه عايز يلعب يعني يعني كان- كان كان نفسي اقول كده بس مش مش قادر اقول كده غريبه علشان بس ما يبقاش الموضوع يعني آه، غري يعني ه- هو ده سن اللعب هو كده بيمارس دوره هو ده طبيعي بالنسبه له جدا جدا زي ما حضرتك بتروح الشغل زي ما هو بيلعب زي ما بياكل وبيشرب زي ما بيلعب يعني تقريبا تتساوى يعني فكره اكل وشرب ولعب بالنسبه للطفل بالعكس ده احيانا يلعب عن انه ياكل ويشرب تمام فبالنسبه له مساله اللعب هنا آه، آه، هي هي كل حاجه هي كل حاجه تقريبا يعني انا بقى هعلمه الطاعه عن طريق اللعب وهعلمه آه، يعني ازاي انمي حواسه كلها عن طريق اللعب وازاي اعده للحضانه عن طريق اللعب آه، آه، اخويا محمد حضرتك كنت بتقول لي انك انت وديته آه، من سنتين وثمانيه لو رجعت الحلقه اللي فاتت لو رجعت الحلقه اللي فاتت هتلاقيني كنت يمكن في سؤالين نفس الكلام يعني اخويا اللي كان بيودي يعني ابنه من سنتين وشهرين وسنتين والبنت الثانيه سنتين وشهرين واتكلمت يا جماعه يعني محتاجين ان احنا يعني مش قبل ثلاثة وستة وده لاختنا ام انس يعني مش قبل ثلاثة وستة علشان اودي حضانه انا مع هذه النظريه انا مع هذا القول علشان الطفل انا محتاج ابنيه وجدانيا محتاج ابني طاقات الحب جواه محتاج يتواصل معايا كويس محتاج اعالج الخجل والخوف محتاج انه يعني ادربه على التفاعل جوه البيت محتاج ان انا انمي حواسه كلها سمع وبصر ولمس محتاج ان انا انمي انتباهه وتركيزه وذاكره محتاج ان انا اعده انسانيا محتاج ان انا اعده وجدانيا محتاج ان انا ابني انسان محتاج ان انا اعامله زي ما هو طفل ما ينفعش ان انا اعامله ع- كعقل طفل او يعني جسم طفل وعقل راجل ما ينفعش ان انا اضغط عليه في اي حاجه على الاطلاق لان دي مرحله لعب العب معاه و- و- وكده انا ابقى قايم بواجبي تجاهه لكن اي حاجه تانية ابقى انا ماشي عكس اتجاهه وبالتالي حتما هيعاند بهذا الشكل يعني اذا استجاب معاك في يعني آه، قراءة القرآن أو الحفظ استجاب إن لم يستجب فقدراته ما لا تستوعب الآن لا سيما الذاكرة قصيرة المدى ممكن نعمل اختبار ذكاء ونشوف هل آه، عقله أكبر من سنه ولا عقله قد سنه ولا عقله أصغر من سنه طب لنفرض إن عقله قد سنه برضه دلوقتي ما ينفعش إن أنا أضغط عليه إن لم يستجب معايا حسيت إنه من الأطفال اللي هم آه، عقلهم أكبر من سنهم وإن درجة ذكائه عالية وإنه بدأ يتقبل مني بالحب بالحب بدأ يتقبل مني إنه يحفظ بها ونعمت هستمر معاه و- و- وآية آية بهذا ال- الشكل يعني ودي آية وأقعد ألعب معاه كتير جدا لأن دي المرحلة بتاعته هو يت- يعني إيه الحقيقة يتفضل عليا بإنه يحفظ آية يتفضل عليا لكن أنا لما أقعد ألعب معاه ساعة ده حقه ده حقه ما اقدرش انا انقص الطفل في هذه الحاله آه، حقه يعني فكره انه متعلق بالكرتون زي ما كنت بقول لاخويا قبل كده لان انا محتاج اوجد بديل محتاج اوجد تعاملنا لازم يكون معاه بشكل آه، فعال يعني يعني اخته ام انس بتقول لي ان انا كنت يعني قاعده مع الولد مثلا طول النهار هل القعده دي فعاله زي ما الزوج احيانا يقعد في البيت هل وجوده فعال ولا هو حاضر غائب حاضر بجسدي وغائب بعقلي وجداني هل احنا بنلعب بتفاعل مع الاولاد هل حضرتك قاعده مع الولد بشكل كويس يعني فانا يعني الحقيقه دلوقتي الولد لما كان راح وهو عنده سن- سن وثمان شهور فلسه حتى ما انفصلش وجدانيا عننا لسه ما وصلناهوش للمرحله اللي علشان ندربه علشان يروح ال- الحضانه محتاج ان حضرتك برضو ترجع ل آه، يعني آه، حلقه كيف نحبب ابنائنا في ال- الحضانه علشان من اول وجديد وكاننا احنا لسه هنوديه احنا دلوقتي 3 و8 لا محتاج ان انا ابدا اوديه تاني بدا ان انا اوديه بقى بس ابدا احببه ازاي ان هو يروح ال- الحضانه حضرتك هترجع الحلقه هتلاقي فيه متكلم ساعه كامله ازاي ان انا احببه ان هو يروح ال- الحضانه لكن فكره متقلب هو مش متقلب ده سنه وده طبعه وده طبيعي جدا وطبيعه الاطفال هو طبيعي جدا و- وحقه جدا ويتفضل علينا لو حفظ لكن لو ما لعبناش نبقى مقصرين معاه فانا محتاج حضرتك انك انت تلعب معاه وارجو ان احنا يا جماعه ما نخطاش خطا ان احنا نودي يعني حضانه قبل اذا كنا مضطرين بقى والظروف ويعني بشتغل ومفيش حد موجود حواليا وانا في محافظه تانية ومضطرين ننزل ونقول لهم لعب مش محتاجه منكم الف ب ولا محتاجه اي بي ولا محتاجه 1 2 ولا محتاجه الف و- واحد 2 3 مش محتاجه حاجه خالص ما ما انا مش هزعل يا جماعه انا فاهمه ان انا محتاج انه الدنيا كلها ما بتعلمش قبل سن ست سنين محدش بيمسك قلم قبل سن ست سنين لما بيروح بيبقى زحاليق ومراجيح ولعب في الرمله ولعب بالك يعني العاب يعني بالبازل والعاب بالمكعبات وممكن اشاهد بعض الحاجات ال- ال- عن طريق الكمبيوتر ما فيش مشكله لكن اغلب الوقت لعب لان هو ده السن يعني العصر ذهب النمو الحركي فانا عايز استثمر حركته والعب معاه ولذلك ما فيش صلاه قبل سن سبعه علشان الصلاه ليها قدسيه علشان برضو اقعد علشان يبقى يكون وصل لمرحله الهدوء النسبي والثبات الحركي علشان يقدر يقف في الصلاه ويقدر إن وكمان ده من 7 ل 10 هعلم كمان يعني عشان برضه لو اتحرك احنا لسه ما وصلناش برضه للثبات ال- الكامل يعني اختنا ام انس يعني هو طبعا لا شك انه بدا يحس بالحمل وفي نفس الوقت فكره انه يرمي الاشياء من البلكونه عايزين نبص للمساله كده بشكل تحليلي نفسي عميق انا كنت سالت حضرتك سؤال لما بتلعبي مع هل بيرمي الاشياء قلت لي لا لما اكون في المطبخ يرمي الاشياء طيب الحقيقه اولا ممكن يكون سلوك يعني متعلم شاف حد بيرمي حاجه مثلا كبير فهو بدا يقلده او انه آه، قبل كده لما رمى حاجه حضرتك ضربتيه او تواصلتي معاه بشكل او باخر وقلت لل ل- ل- لخالته وقلت لوالده وقلت لكذا ونزلتوا جبتوا الحاجه وبتاع والله حلو قوي ده ماما انتبهت ليا ماما آه، انتبهت ليا وفي نفس الوقت خدت بالها مني وفي نفس الوقت قاعدة بتتواصل معايا وقعدت جنبي ونزلنا مع بعض ما شاء الله جبنا الحاجه وهنطلع تاني ده احنا بنلعب لعب حلو قوي كده طب ما انا كل يوم ارمي حاجه وننزل انا وماما بقى نجيبها لان انا مش هقدر تسيبني في الشقه لوحدي لوحدي وفي نفس الوقت م- يعني هننزل مع بعض ياه ده انا من الصبح ده انا عايز ماما تيجي تلعب معايا بس انا مش عارف لعبه جميله بقت لعبه جميله جدا ان انا كل حاجه ارميها من البلكونه ده رقم واحد رقم اتنين آه، يبقى محتاج ان انا استشعر هل الطفل حاسس ان هو آه، مرمي علشان كده بيرمي الاشياء زي ما هو مرمي فسيكولوجيا ونفسيا وتحليليا هل هو دلوقتي شايف انه مرمي فبيرمي الاشياء ده مستوى اخر يعني محتاج ان احنا ناخد بالنا علشان كده بقول لحضرتك لما يكون الام موجوده مع الطفل استحاله يرمي اي حاجه بعيد بهذا الشكل يعني لان لعبه الغياب والحضور لعبه الغياب والحضور ودي بداها يعني يمكن سيجموند فرويد زمان قوي في بدايه التحليل النفسي خلاص وكان يعني حفيده بيلعب معاه بالكوره وكان يقذفها يعني في مكان وبعدين ها لما يعني تروح وبعدين ها لما تيجي يعني هو يعني بيستشعر هنا لعب لعبه الغياب والحضور يعني يعني راحت الحاجه وكأن الأم اختفت والحاجة دي بتمثل الموضوع بالنسبة له اللي هي الأم وبعدين جات الحاجة بالنسبة له فتهلل فرحا لأن الحاجة رجعت له تاني يعني فبالتالي لما نيجي نلعب مع أولادنا لعبة الاستغماية نفس الحدوتة تقريبا ده يعني إيه تحليل نفسي مصري أصيل يعني يعني انا ببقى موجوده واغيب ولما هغيب هبقى موجوده فحسس الطفل ان انا مهما غبت انا موجوده وهبقى موجوده وهطلع له في اي لحظه موجوده يعني انا في المطبخ وهبقى موجوده انا مشغول عنه وهبقى موجوده انا بتكلم في التليفون وهبقى موجوده انا نزلت تحت وهبقى موجوده لان الغياب بيسبب للطفل فقدان للامن وبيحسسه ان هو مش محبوب وان هو متجاهل فيحس ان هو غير متقبل وتقديره لذاته يقل وبالتالي يحس هنا بيبقى تقولوا لي بقى عصبيه تقولوا خد اظافر وتقولوا مص اصبع وتقولوا ان هو بيضرب اخواته تقول ان هو بيرمي الاشياء لانه حاسس ان هو مرمي حاسس ان هو مش موجودين معاه وبنلعب معاه انا عايز اوصل ربما حضرتك تكوني مش كده لكن البعض بيبقى بهذا الشكل علشان كده كل ما نكون متواجدين معاه كل ما يحس ان هو موجود ما يحبش يفقد الاشياء لانه غير مفقود لانه موجود بالنسبه لنا فالجزئيه دي جزئيه يا ريت ناخد بالنا منها فزي بالظبط كده لما اجيب له آه، لعبه مثلا آه، حصان مثلا فبالنسبه له الحصان يرمز للاب يعني فعلاقته بالاب ايه قريب منه الاب والاب بيحبه وهو بيحب الاب فهتلاقيه بيحضن الحصان ويلعب مع الحصان وباعتبار ان الحصان ده رمز الاب يعني ولا الحصان الكبير بيضربه فهو هيضرب الحصان خلص طارق فما قدرتش على ال- اقدر على الحصان الصغير فنفس القصه نقل العدوان بهذا الشكل فهو دلوقتي آه، برضو الولد والبنت برضو لما تبقى في عروسه فالعروسه بالنسبه لها رمز الام فاذا كانت الام قريبه منها فالعروسه هتبقى قريبه منها قوي وتشيلها واذا كانت الام بعيده عنها فهي هتبدا ترمي العروسه بعيد ولو الام بتضربها هتبدا تضرب العروسه ولو بتقبلها هتقبل العروسه بهذا الشكل ف- فزي ما حضرتك هتتعاملي معاه هو يتعامل مع اللعبه باعتبار ان اللعبه موضوع معبري هتعبر من خلالها آه، عنك وتعبر عنك في نفس ال- الوقت يعني ال- الحمام الحقيقي من سنتين نبدا من من سنه ونص كمان نبدا ندرب على ال- الحمام بدون قسوه بدون ضغط على الاطلاق لا سيما يا جماعه الاخوات اللي عندهم وسواس قهري ناخد بالنا من القصه دي لان الوسواس القهري في النظافه بيبقى هم عندهم قسوه شويه في النظافه فبلاش بلاش ناخد بالنا ن- نبقى مستبصرين واعيين ان احنا ما ننقلش الاعراض للاولاد ونضغط عليهم قوي في مساله ال- الحمام والنظافه بشكل آه، قوي جدا يعني آه، محتاج منتهى البساطه يبقى ال- ال- البوت اللي هيقعد عليها جميله قوي في آه، زي ما ب- دايما بقول في احتفاليه ما قبل واثناء وما بعد احتفاليه قبل اغنيه و- وهنروح نقعد وبتاع وبعدين احت- اثناء يبقى هيلعب ياكل حاجه جميله عشان اعمل ارتباط شرطي ما بين الحاجه اللذيذه والقعده وبعد هنقوم و- و- ونتشطف واحنا بنغني واحنا فرحانين جدا جدا في هذه الحاله يستشعر ان هو كده هي موجوده معاه ومتقبلاه وحاسه آه، انه آه، محبوب فبالتالي يبدا يربط ما بين يعني التدريب على الحمام وانه محبوب فهتبقى المساله بالنسبه له محببه وقت انتهى وكنت عايز أجيب عن آه، تساؤلات أكتر من كده لكن الدنيا بتجري والوقت بيجري والوقت انتهى جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تربية الأبناء تربية الأبناء